باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. ونحن في الايام الاخيره من السنه الكنسيه. كما نعلم يا احبائي ان السنه الكنسيه او السنه القبطيه او تقويم الشهداء هي التي تبدا بشهر توت واحنا في شهر مصر الشهر الاخير وبعده ايام الشهر الصغير اللي هي ايام النسي والكنيسة بتيجي في اخر ايام السنة تبتدي تنبهنا وتبتدي تقول لنا خد بالك في سنة عدت وفي سنة جديدة هتبتدي يا ترى هتبتديها صح ويا ترى هتتعلم من السنة اللي بتنتهي ويا ترى انت ملتفت لحياتك كويس علشان كده بتحط قدامنا بعض القراءات اللي هي بتساعدنا في فحص نفسنا لكن في قراءة النهاردة وفي آخر آية يقول التعبير بصبركم تقتنون أنفسكم ويأكد هذا على هذا التعبير والتعبير ده يتكرر كتير لأن الآباء علمونا أن الصبر هو مفتاح لفضائل كثيرة في حياة الإنسان وعايز أحكي لك على مقياس تقاس به حياة الإنسان وهو يتقدم روحيا والمقياس ده بنصلي بيه في إحدى طلبات القداس الإلهي لما بنقول الخطاه الذين تابوا عدهم مع مؤمنيك ومؤمنوك عدهم مع شهدائك والذين ها هنا اجعلهم متشبهين بملائكتك خدوا بالكم من المقياس الجميل ده المقياس ده خمس درجات الخطاة واحد اثنين الذين تابوا ثلاثة المؤمنين وأربعة الشهداء وخمسة الذين يحيون كالملائكة الحياة السماوية وتعالى أشرح لك النقط دهيت اللي الخيط الرفيع الذي يربط ما بينها هو موضوع الصبر أول حاجة ممكن الإنسان إنه يكون من ضمن الخطاة ورأي على رأي القديس بولس الرسول لما بيقول الخطاة الذين أولهم أنا فالخطية لا يوجد أمامها إنسان كبير وزي ما الكتاب بيقول الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله خطية موجودة من أيام آدم وحواء وتوارثها جنس البشر وصارت هي وصمة العار التي تلتصق في كل إنسان وعلى رأي داود النبي لما بيقول بالخطايا ولدتني أمي طيب ايه الخطوة اللي بعد كده الخطوة اللي بعد كده وهي الخطوة الكبيرة وهي خطوة الخطاه الذين تابوا التائبين ودي النقلة الكبيرة بقى بس دي النقلة الأساسية التوبة في حياة الإنسان المسيحي هي عملية تنقية قلبه أن يصير لك ولك القلب النقي وموضوع القلب ده موضوع كبير خالص في الكتاب المقدس يقول يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي أصل الإنسان عندما تكتمل حياته على الأرض ويتقابل مع الله احنا متعودين كده كلنا كل البشر لما واحد يروح عند حد ياخد وياه هدية هدية رمزية تعبيرية كيف ما تكون طب وانت رايح عند ربنا هتاخد ايه الهدية فربنا وحد الهدية لكل البشر قال له مش عايز منا غير قلبك تصور كده انك واخد قلبك وبتقدمه قدام الله يا ترى قلبك فيه ايه يا ترى قلبك مليان بايه وتاخدوا بالكم وياي ان الانسان فينا ممكن يعرف التاني من خلال عينيه او من خلال كلامه لكن ازاي اعرف اللي في قلبك معرفش قلبنا خزانة مكنونة في داخلنا لا يعرف من في ما في داخلها إلا الله طب وإمتى هتفتح الخزانة دي هتتفتح عندما يقف الإنسان أمام الله في يوم الدينونة يفتح قلبه ويقدم القلب ده يقول له يا رب قلبي هوت جايب لك قلب زي الفل قلب مليان بكل الفضائل قلب عايش في الحياة صح أو واحد هيتكسف ساعتها إنه يفتح قلبه لأنه عارف إيه اللي فيه إذا الخطاه الذين تابوا النقلة دي نقلة الذي يبحث عن القلب النقي الذي ينقي قلبه يوميا ده احنا حتى بنصلي كل يوم ونقول قلبا نقيا اخلق فيا الله وروحا مستقيما جدده في احشائي يعني خلي روحك كده يشتغل على طول ما يعطلش ما ياخدش اجازة ما يقفش عمال ينظف في قلبي اصل اللحظة تفرق والدقيقة تفرق والساعة تفرق والسنة تفرق توبة الإنسان هي عمل الإنسان اليومي بنشتغل أشغال كتيرة ومسؤولياتنا عديدة وبنروح وبنيجي وبنسافر وبنؤدي مهام كثيرة لكن المهم قلبك المهم قلب الإنسان كيف يكون قلبا نقيا قلبا طاهرا وازاي قلبك ده يبقى دايما مستعد انك تقدمه بحسب طلب الله تقدمه له وتقدمه في هذه الصورة النقية عشان كده الكنيسة لا تمل صباحا ومساء أن تنادي وأن تعلم بالتوبة بتوبة الإنسان وعايز أقول لك كده على خيط رفيع بيربط بين الخطوة الأولى والخطوة الثانية بين الخطاة وبين الذين صاروا تائبين هذا الخيط نسميه خيط الرجاء بمعنى افرض خطية الإنسان كبيرة أو كتيرة أو لها مدى زمني طويل كل ده لا يقف أمام دم المسيح الذي يستر كل خطيه علشان كده الابن الضال في مثل الابن الضال لما بنقراه في انجيل معلمنا لوقا بنقرا ان هذا الابن فقد كل شيء بعد ما ترك بيت ابوه فقد كل شيء فقد حتى صحته حتى لبسه حتى هندامه حتى اسرته حتى اصحابه حتى أمواله ولكن شيئا واحدا لم يفقده لم يفقد الرجاء ولذلك عندما وجد نفسه يعيش حياة الخنازير هتعمل ايه قال أقوم الآن وأذهب إلى أبي وأقول له أخطأت يا أبتاه في السماوات وأقول أخطأت إليك في السماوات وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا اجعلني كأحد أجرائك وأم فعلا فاللي بينقل من الخطاة للتائبين هو روح الرجاء وهذا الرجاء لا نجده إلا في شخص المسيح على الصليب ده نمرة اتنين نمرة ثلاثة لما بعيش في التوبة نمرة اتنين نقول كده في الطلبة الخطاه الذين تابوا عدهم مع مؤمنيك ايش بقى حياة الإيمان وحياة الإيمان هنا بمعنى حياة التسليم أنا صرت في يدك يا رب ما هو الخاطي ده بعيد عن إيد ربنا لكن التائب الذي يضع حياته في يد المسيح يصير في حياة التسليم وحياة الإيمان الكامل ويعلم تماما أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله ويعرف أن ربنا هو اللي بيدبر حياته وبيخطط هذه الحياة وهو عامل البلان بتاع بتاع حياة الإنسان والإيمان في الزمن اللي احنا بنعيشه عشان ده زمن ال technology وال high technology والحاجات دهيت احيانا الايمان ينقرض من قلب الانسان لكن ممكن نعتبر ان الايمان هو الاتصال المباشر مع المسيح هو الاحساس بحضور المسيح في حياتنا في كل يوم بان الهنا الصالح لا يتركنا فوعده صادق وامين ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الظهر وده احساس مهم ان الانسان يعيش ايمانه ويشعر ان كل الحياه هي في يد الله وهو الذي يدبرها هو اللي بيدبر كل حاجه وعايش عمره كله واثق انه في يد الله يمكن من التشبيهات الجميلة اللي بحب أذكرها كتير إن بنلاقي أي أب وأي أم مع أطفالهم الصغيرين يلعبوا أي أب وأي أم فيكم بيحبوا يلعبوا يلعبوا أطفالهم الصغيرين وده شيء جميل في التربية لكن من ضمن الألعاب إنه يقف يمسك ابنه الصغير ويبتدي يرفعه كده في الهواء ويتلقاه في إيديه تاني واللحظة اللي بيبقى فيها الطفل في الهواء دي لحظة أو جزء من اللحظة عايزك تعرف مشاعره إيه مشاعر هذا الطفل اللي في الهواء اللي بعيد عن إيد أبوه خالص اللي وضع غريب مش واقف على رجليه إن مشاعر هذا الطفل هي ثلاثة مشاعر مركبة أول مشاعر عنده مشاعر مشاعر الخوف خايف طبعا ده بعيد عن ايد ابوه متروك ده في الهواء لكن الشعور الثاني انه يشعر بالفرح الولد بيضحك وبابا بيضحك واللي حواليهم بيتفرجوا عليهم مبسوطين وفرحانين دي لحظة فرح لكن الشعور الثالث والأهم أنه واثق تماما أن اللي في الهوا ده هينزل في ايد ابوه ابوه لن يتركه ابدا هذا الشعور الثلاثي المركب ما بين الخوف وما بين الفرح وما بين الثقه هو ده اللي بنسميه حياه الايمان والتسليم دي الخطوه الثالثه الخطاه الذين تابوا خطاه واحد تابوا اثنين عدهم مع مؤمنيك نمرة, تلا... نمرة أربعة ومؤمنوك عدهم مع شهدائك وهنا تعبير مهم جدا نفهمه أن الإنسان بإيمانه يصير شاهدا للمسيح حتى وإن وصل هذا الأمر من كونه شاهدا يصير شهيدا وأرجوكم تاخدوا بالكم من التعبيرين الانسان يصل ان يصير شاهدا كارزا خادما لاسم المسيح ما ربنا مش خلقك كده وسابك في الارض وخلاص ده الله لما خلقك ولما اعطاك اسم على الارض كل الحياه جعل منك رساله وجعل منك شهاده عشان تشهد له واحد بيشهد بأمانته واحد بيشهد بمحبته واحد بيشهد بخدمته واحد بيشهد بعلمه واحد بيشهد بنشاطه المهم انك تكون شاهد للمسيح في المكان اللي انت فيه واحد بيشهد للمسيح في تربية ولاده وبناته بابا وماما اللي بيربوا لما بيكونوا شهود أصحاء من أمام أولادهم بالتأكيد دول هيطلعوا ناس ممتازين فمؤمنوك عدهم مع شهدائك يعني أعطي لنا يا رب أن تكون لنا هذه الروح الشاهدة لك نعيش هنا نعيش في بلد تانية كنا صغيرين نكبر لكن أكون شاهد لك يا رب وانت بتربي صغارك شبابكم علموا كيف يكون شاهدا للمسيح أي مجتمع فيه أفكار كتيرة صح وغلط أفكار سلبية وأفكار إيجابية لكن إزاي يشهد لكل فكر صح ده دور وعمل ما هو لو ده بطل الشهادة وده بطل الشهادة تكون النتيجة من يشهد فنحن أيادي المسيح ونحن أفواه المسيح ونحن أقدام المسيح والمسيح خلقنا عشان يخدم بينا عشان نكون شهود لك حتى لو وصلت الشهادة أن يصير الإنسان يقدم حياته فعنده الاستعداد دي خطوة نمرة أربعة خطوة نمرة خمسة والذين ها هنا اجعلهم متشبهين بملائكتك يعني يفضل الإنسان يسمو في حياته خد بالك كده خطاه تابوا مؤمنين في حياة التسليم في حياة الشهادة في الحياة الملائكية أو الحياة السماوية يصير الإنسان في حياته على الأرض متشبها بحياة الملائكة وهو على الأرض ويظهر أو تظهر في حياة القداسة وعشان كده في تاريخنا في قديسين تعالوا نمسك كده أي قديس في حياته شوية بشوية حتى لو كانت حياته ليست طويلة قصيرة لكن وصل إلى هذه الحياة الحياة المقدسة فصار مثل الملائكة وكلمة الملائكة هنا مش مقصود بها الملاك كملاك لكن المقصود أن الملائكة دول ساكني السماء فيصير الإنسان كأنه جزء من السماء أقول لك زي إيه ما انت بتصلي في صلاة أبانا الذي وتقول كما في السماء كذلك على الأرض يعني عايزين كده السماء جمالها حلاوتها اللي ساكنين فيها يبقوا موجودين ويانا على الأرض عشان كده دايما كنيستنا جميلة وكنيستنا منظمة وكنيستنا نظيفة وكنيستنا لامعة ليه ده كله كأنها حتة من السماء حتة من السماء وهكذا العبادة يجب أن تكون جميلة والعبادة يجب أن تكون منظمة اللحن التسبيح الخدمة كل ده هذه المراحل الخمسة خطاة تابوا صاروا في حياة الإيمان والتسليم صاروا في حياة الشهادة صاروا في الحياة السماوية أو مثل الحياة السماوية هذه كلها تحتاج من الإنسان الصبر بصبركم تقتنون أنفسكم هو دي حياة الإنسان عشان كده وإحنا في نهاية الأيام الأخيرة في نهاية السنة القسطية كل واحد فينا ياخد باله من نفسه وينتبه ويراجع نفسه في السنة اللي فاتت دهيت في ضعفات في سهوات في سقطات كيف ما يكون شكلها طب ايه رأيك تبتدي من جديد واحد من الآباء حكى هذه القصة القصيرة جاله ابنه في الاعتراف قال له يا ابونا كنت خاطي خالص وعملت حاجات وحشة كتير خالص فابونا كده عشان يشجعه قال له خلاص كل ده حصل لغاية امبارح ابتدي من النهاردة بداية جديدة وابتدي حياة جديدة فبرضه سنة تكاد أن تنتهي لنبدأ بدءا جديدا ونتمتع بالحياة القويمة مع الله يعطينا مسيحنا على الدوام أن تكون حياتنا مقبولة أمامه وتكون قلوبنا نقية أمامه وتكون حياتنا شاهدة لاسم المسيح في كل مكان طبعا هي فرصة طيبة ان احنا نتجمع في المكان الكبير ده مفيش مكان يقدر يجمعنا كده كلنا مع الاباء الاسافة نيافة انبا دانيال اسقف الابرشية هنا ونيافة انبا دانيال من المعادي في القاهرة ونيافة انبا دانيال اسقف دير انبا شنودة هنا ونيافة انبا هرمينا الاسقف العام في القاهرة في عين شمس مع الآباء الكهنة مع الشمامسة مع كل الشعب نتجمع في المكان الكبير دهوت لأن الوقت مش سامح إن احنا نزور كل الكنايس يعني لكن إن أعطانا الله فرص أخرى تبقى لنا زيارة لهذه الكنائس التي لم نزورها. ربنا يحافظ عليكم ويبارك في حياتكم ويفرحكم دايما ويعطينا دائما مع هذه الطلبة الخطاه الذين تابوا عدهم مع مؤمنيك ومؤمنوك عدهم مع شهدائك والذين ها هنا اجعلهم متشبهين بملائكتك لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد